أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم اهدنا واجبرنا وارزقنا اللهم نجنا وثبتنا وألزمنا وأكرمنا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية منزلة العزم الدرجة الثانية من العزم استنارة ضياء الطريق بشحذ العزم استجماع قوى الاستقامة بالصدق, بالصدق في العزم الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية الإخلاص في العزم العزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها القصد رضا الله تحقيق هذا القصد طوعا أو كرها سواء رغمت نفسك او رغبت نفسك تحقق قصد القصد من خلقك رضا الله عبادة الله كيف يكون الاستغراق في العمل الدؤوب تستغرق في العمل ان يأخذك العمل قلت كتير في للدعاء اصول الفقه الدعوي ان مضى عهد الهواه فقد ضاع لعب الهواه امام سحر الحواه نحتاج الى محتري في دين انت ظهرت تاني محتري في دين يا عم جمال ان يبقى عم جمال محترف فقه ان يبقى عم نور عم شرف محترف قيام ليل ان يبقى عم احمد محترف خدمة دين خدمة مسلمين خدمة دعوة اداري فن دعوة ان يبقى عم فلان محترف خطابة محترف دروس محترف سجود محترف دعاء محتاجين واحد محترف دعاء يعرف يفتح ابواب السماء قصة قلتها الاف المرات عشرات المرات مئات المرات اه قصة محمد بن واسع لما طاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم فقال اين محمد بن واسع هاله عددهم قتيبة بن مسلم كان عدد جيشه 30 الف وعدد الترك اللي قدامه 240 ألف قد جيشه 10 مرات 8 مرات عبد الحي عشان تحسبها بالدقي يعني ما تدقش معايا هاله عددهم لا الجيش اللي قدامه قده 10 مرات عمل ايه اين محمد بن و... انا لما اتصور لما يقول اين محمد بن واسع يعني بيدور على واحد ايه قوي يغلب العشرة دول لا لا لا ده محمد بن واسع كان وجهه كأنه وجه ثكلى كان جعفر يقول إذا لقيت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوع ده محمد بن واسع اللي بيدور عليه أين محمد بن واسع قالوا في مؤخرة الجيش فرجع فوجده في الساقة متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها بيعمل كده فقال احملوا على بركة الله حملوا فمنحهم الله اكتافهم عند عصر اليوم نص يوم وغلبوهم اتروهم و... وقتلوهم فلما انتهت المعركة قال لمحمد بن واسع ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بإصبعك إلى السماء قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق قال له أنا كنت بمهد لك الطريق مع الله الامه النهارده مش محتاجه واحد زي ده قعدت اصوت يوم عرفه واقول يا رب واحد مستجاب الدعوه في يوم عرفه في الستة مليون واحد يفتح الله بدعائه مغالق كثيرة واحد طب ما تشوف لك حل في نفسك بقى تنفع في ايه لا انت كنت معزوم امبارح بيقولوا لي كل قلت له يا عم هو احنا نافعين في حاجه غير الاكل هو ده اللي احنا محتاجينه النهارده محترفين محترف دعوه محترف صلاه محترف صيام محترف ذكر محترف قران محترف دعاء بس مش محترف بياكل بيه عيش اه محترف خدام خدام اسمها ايه اقولها تاني برضو كلامنا بيتكرر بس انا نفسي الاقي له صدى الدعاء اجراء عند الله الدعاء شغلهم ايه شغلتهم ايه خدام عند ربنا شغال عند ربنا خدام الدعاء اجراء عند الله اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا وانتظروا الاجر المعلوم من الله في الاخره ثم الى اي مصير الدعوه تسير فذلك شان صاحب العمل لا شان الاجير دي مش شغلتي بقى هو جل جلاله يوجه الدعوه كيف شاء بس انا شغلتي ايه اشتغل اعمل اللي عليا بس المهم انك تعمل اللي عليك وما تنتظرش الاجر الا من الله قلت كتير ان تلاقي واحد من الناس بيخطب الجمعه وينزل بعد الخطبه يبص في وجوه الناس كده كانه بيقول لهم ها ايه رايكم في الخطبه قول لي حلوه ايه رايك كانت مفاجاه النهارده شعورك ده ان يشعر الناس بالامتنان لك يحبط عملك يحبط عملك الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية إخلاص العزم بتقوية الإخلاص في العزم كيف يقوى الإخلاص في العزم عندي شوية كلام زي الفل أحلى من الفل لابن القيم بس محتاجين نركز أنا عارف إن بعضكم هيقول كلام كبير الكلام الكبير ارفع ايدك وانا اعيد واترجم واعيد واترجم لحد ما تفهمه بس انا عايزك تكبر بقى شويه يعني ندخل KG 2 كفايه كده KG 1 نتنقل ننتقل مرحله ابن القيم بيقول ايه الاخلاص ده كلام الهروي الاول الاخلاص تصفيه العمل من كل شوب الاخلاص قول تاني كده تصفيه العمل من كل شوء ابن القيم بقى بيشرح في المدارج الكلام ده بيقول ايه اي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس ركز يا ابني انت اسمك ايه ابراهيم واخد بالك ابراهيم ربنا يشفي ابراهيم قولوا امين ويشفي كل مريض مسلم اللهم عافي كل مبتلى مسلم اللهم اشفي الشيخ ابو اسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما وارفع عنه البلاء واقر عينه بالشفاء واشفي الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما وارفع عنه البلاء وأتم وأقر عينه بالشفاء وجميع مرضى المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم اللهم اشفيني واشفي مرضى المسلمين اشفي كل مريض مسلم اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم أر... اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه وان تمسح عليهم جميعا بيمينك الشافيه امين ألا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس يا جماعة النفس دي اللهم قنا شر نفوسنا يا رب النفس دي آه، أمارة بالسوء النفس دي مأوى كل سوء النفس دي هي العقبة الكؤود بينك وبين الله افتكر احنا في بيتنا في المعتمدية المسجد اللي في المعتمدية اللي جنة في مسجد النور الهادي في المعتمدية الكلام ده بقى في 85 كنت فين سنة 85 يا ابراهيم لسه ما اتولدتش طيب صلى الرسول كنا معلقين ورقة في المسجد لمدة شهور بل يمكن سنة اللي هي اسمها جبل النفس راجعها انت بقى عشان ما نكتبهاش تاني ونعلقها لك في منزلة الإخبات في المدارج ابن القيم يقول ايه والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا من على هذا الجبل فمنهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه وفي هذا الجبل شوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله فما لم تكن معهم مصابيح الإيمان تتخذ بزيت الإخبات تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من مشقة صعوده واجتيازه فيتفق مشقة الصعود وتخويف المخوف وضعف الهمة وانقطاعها فيكون الإحباط والرجوع والموفق من وفقه الله الكلام ده محتاج شرح قد سنتين فعديها وخلاص بس تبقى عارف يا عم علي الحمد لله على السلامة انا كام سنة ما شفناكش تبقى عارف ان بينك وبين ربنا جبل اللي هو نفسك وزي ما ابن القيم بيقول وفي هذا الجبل شوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق في الجبل ولا في النفس في جبل النفس كل ده هو ده عشان كده النفس لها ارادات ألا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس كمل بيقول ابن قيم يقول إما طلب التزين في قلوب الخلق وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو طلب خدمتهم او طلب محبتهم وقضائهم حوائجه او غير ذلك من العلل والشوائب هي دي قلت ان بعض الناس حاول يبقى لعيب كوره ما نفعش حاول يبقى مغني مشهور ما نفعش حاول يبقى ممثل كوميدي ما ينفعش فقال لك ادخل سكه الدين اجيبها من هنا اللي هي ايه حب الناس تعظيم الناس خدمه الناس ان الناس تخدمه تقدم له خدمات احيانا بيبقى هدفه ان الناس تحبه وانا مش عايز حاجه غير الناس تحبني بس واهبل ومعتوه اللي بيجري ورا حب الناس او اللي يفكر ان حب الناس هو الحديث اللي هو وضع له القبول في الارض وضع له القبول في الارض قالوا يعني في قلوب المتقين في قلوب اولياء الله الصالحين مش ان سقفوا له في مش دي مش دي الموفق المقبول اللي ربنا وضع له القبول في الارض ده اللي بيحبوا اولياء الله الصالحين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ده ود يا جماعه والود لا يكون الا بين اثنين اثنين فلذلك بنقول ان اللي بيجري ورا حب الناس إن في فرق بين الناس وبين الصالحين الناس دول اللي هم كافرهم ومؤمنهم فاسقهم و... و... و... و... ومسلمهم آه عمهم وعالمهم دول اسمهم ايه دول الناس انت بتجري عشان الناس دي كلها تح... ولا تحبك عشان الناس دي كلها تحبك لازم تبقى منافق ترضي جميع الناس ترضي جميع الاطراف اما اذا كنت عايز ربنا يحبك لا تبالي بالناس ثم اذا انشغلت بالله شغل الله الناس بك لكش علاقة بقى بالموضوع وانا قلت كتير قوي قوي ابدا لا تجد وليا من اولياء الله الصالحين يقول لك انا ولي لو قال لك انا ولي تعرف انه مش ولي اللي قال لك انا تقي تعرف انه مش تقي عمر بن الخطاب قال كده من قال انا مؤمن فهو منافق ومن قال انا مخلص فهو مرائي اوعى الناس دول المتقين عباد الله الصالحين الاتقياء الاخفياء لما حد يقول له انت مخلص يقول انا هي اشكالي كده تنفع تخلص مره بقول للشيخ ادعي لنا قال لي اسكت لو دعيت لك مسمار يدخل في رجلك تتعور النهارده لو دعيت لك خليني ابعد عني مالكش دعوه بيا اولياء الله الصالحين كده كده مش ادعي ادعي لنا ايوه يا ابني والله تدعي لمين يا عم ما احنا طول عمرنا بندعي على اسرائيل وما فيش حاجه حصلت واحنا لو كان دعائنا نافع كان لو ننفع ندعي محتاجين لسه محتاجين كتير لسه قدامنا بدري شاهد ايه اقول تاني تدفع كام صلى الله عليه وسلم لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس اما طلب التزين في قلوب الخلق طلب التزين عايز يبقى شكله جميل عند الناس طلب التزين في قلوب الخلق مش شكله جميل اقصد صورته يعني حليوة لا لا لا انما يبقى الناس شايفينه اه هو ده ده راجل ده محترم ده كذا طلب التزين في قلوب الخلق واما طلبوا مدحهم انهم يمدحوه والهرب من ذمهم ان محدش يعيب عليه او طلبوا تعظيمهم انهم يعظموه ويوقروه انه الشيخ فلان او طلبوا اموالهم او فلان باشا يعني او او او فلان بك او طلبوا اموالهم انه يدوا له فلوس او خدمتهم ي... انهم يخدموه او محبتهم انهم يحبوه وقضائهم حوائجه انهم يعملوا له اللي هو عايزه او غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان العقد الجامع لمتفرقاتها سوى السوى الصوفيه بقى يقولوا ايه الفناء عن السوى يعني ايه الفناء عن السوى انك انت ما تبقاش شايف حد الا الله انك انت الكلام السلفي بقى إرادة ما سوى الله يقول ربنا جل جلاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هي دي الإرادة دي يريدون وجهه يريدون وجهه انك بس تريد وجه الله وايه كمان قول بس بس عقد متفرقاتها إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان بدون ما اسميه لك بقى ممكن تقول كل اللي انت بتقوله ده انا مش عايزه امال انت عايز ايه عايز بس مراتي تحبني ان انا اكبر في عينيها عايز بس ربنا يكرمني في عيالي عايز بس ربنا يوسع علي كل عايز تبقى دي تنافي الاخلاص انت عايز ايه هي حاجه واحده وجه الله وايه كمان يا ده انا عايز بس تطلع منك زي الرصاصه بس قال وهو على ثلاث درجات هو ايه الاخلاص على ثلاث درجات الدرجه الاولى إخراج رؤية العمل عن العمل الدرجة الأولى ثلاث جمل اكتب يا إبراهيم نمرة واحد إخراج رؤية العمل عن العمل اثنين الخلاص من طلب العوض على العمل ثلاثة النزول عن الرضا بالعمل أقول تاني يا سني طب ما أنت مش هتحفظ ولا بتكتب يبقى عملنا إيه اقول تاني اخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل ابن القيم يشرح بقى يقول ايه يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات رؤيته وملاحظته اثنين طلب العوض عليه ثلاثة رضاه به وسكونه إليه انت دلوقتي صليت معنا المغرب اللهم تقبل صلاتنا صليت معنا المغرب ثلاث حاجات آفات يعرضوا على هذا العمل أول حاجة انك تبقى شايف انك صليت انا صليت انا صليت المغرب يا جماعة انا بصلي وانا ما بصليش انا بصلي انا صليت شايف ان انت صليت طب انت بالله عليك صليت بقى دي صلاة ترضي الله ثلاث ارباعها ترحان والربع بتدعي لنفسك وتقول لي صليت شايف انك صليت رؤية العمل اتنين طلب العوض عليه دي الاخطر وقلنا قبل كده ان يوجب على الله حقا بالعمل قلت لك واحد قبل كده كان في عمره ورجع لقى ابنه رجله اتكسرت عشان لو ما كنتش في عمره يعني انت عشان في عمره توجب على الله انه يعافي ابنك ما توجبش على الله طلب العوض على العمل هنتكلم فيها دلوقتي ابن القيم قال كلام زي الفل احلم الفل ورضاه به وسكونه إليه أخطر مشكلة يا جماعة في الطريق إلى الله في السير إلى الله إنك ترضى وتسكن إلى غير الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الرضا بالعمل والسكون إليه ابن القيم بيقول إيه ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية سماها بلوى فالذي يخلصه من رؤية عمله احنا قلنا أول حاجة إخراج رؤية العمل عن العمل اعمل وما تشوفش انك عملت الذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه بالله لا بنفسه وإن وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئة نفسه قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة
سنعود
هي دي اخراج رؤية العمل عن العمل انك تشوف تبقى شايف ان مش بيك ده بيه ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمون والظالمين أعد لهم عذابا أليما ها هنا ينفعه شهود الجبر الناس في القضاء والقدر نوعين الاختيار والجبر اللي هي مسير ولا مخير ناس بيقولوا مخير وناس بيقولوا مسير في دي ينفعك انك تقول مسير مسير ان ايه اللي جابك هنا الليله دي مش انت ولا فلان اللي قال لك في درس ده اللي جابك وده اللي انا بقوله للحجاج بيت الله الحرام اول ملحظ في الحج شهود المنه ان ربنا جابك هنا تحج مش الفلوس اللي جابتك في ناس معاها فلوس اكتر منك 100 مرة وما جاش مش ما جاش عشان ما جاتلوش تأشيرة لا مش عايز ربنا ما زرعش في قلبه شوق وهمة هو عايز يروح اوروبا يفسح مش عايز يروح الكعبة ده مين اللي زرع في قلبك الشوق ودفعك دافع انك تيجي هنا مش انت فنفس الشيء كده تشهده في كل شيء في الصلاة في الصيام في, في الصدقة في تلاوة القرآن في قيام الليل في الدعاء في طول السجود ان اللي حملك على هذا مش انت ولا هواك ولا شهوتك الله الله وان انت آلة محضة اللي بيحركك كده ربنا تستشعر انك ميت في يد مغسلك يقلبك كيف يشاء ساعتها يبقى انت مش شايف العمل انت ما انت عملت حاجة خالص نهائي ما عملتش حاجة ده اللي اللي عملك هي دي هي دي فإن النفس جاهلة ظالمة طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة النفس منبع كل سوء ومأوى كل شر وما كان هكذا لم يصدر منه خير البتة ولا هو من شأنه فتعلم حينئذ أن الذي وفقك هو العليم الحكيم فالخير الذي يصدر منها انما هو من الله وبه لا من العبد ولا به قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته وهو المحمود عليه فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله انت اللي عملت أنفك هو كده ربنا خلقه قد كده اذنك قد كده فمك قد كده كذلك صلاتك قد كده وقيامك قد كده وتلاوتك قد كده ده رزق الله زي ده انت عملت ايه ولا حاجة والذي يوصل العبد الى هذا الحال معرفة ربه ومعرفته نفسه اذا عرفت الله بالغنى التام عرفت نفسك بالفقر التام اذا عرفت الله بالعز التام عرفت نفسك بالذل التام اذا عرفت ربك بالعدل المحض عرفت نفسك بالظلم المحض يبقى اذا عرفت ربنا عرفت نفسك عرفت ان العمل ده مش انت ده فضل ربنا عليك وان انت في الاصل ما تستاهلش قلت لكم سيدنا سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فضل يعني ايه زيادة ده حاجة أنا ما استاهلهاش ربنا أجراها كرم فضل منه منه دي الأولى اللي هي إخراج رؤية العمل عن العمل اتنين التخلص الخلاص من طلب العوض على العمل والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة إذ هو يخدم بمقتضى العبودية صح كده احنا قلنا لو رحت السوق سوق النخاسة اشتريت عبد بفلوسك وجبته البيت اشتغل يقول لك هتديني كم هديك كم بتاع ايه انا شريك فنفس الشيء انت عبد لله وربنا خلقك للعبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبد هو خلقك عشان تشتغل الشغلانة دي ما تجيش تقول له اديني على الشغلانة دي خالص وقلناها كتير بقى فيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إن ربنا جل جلاله أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر الذر اللي هو النمل الصغنن ده رب سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم وضع في ظهره كل ذريته كل الملايين المملينة من البشر اللي انت شايفهم دول ربنا جعلهم في ظهر آدم عليه السلام وفضلت انت تنتقل من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومن أرحام الأمهات إلى أصلاب الآباء لحد ما دبيت حضرتك وقعت على الأرض وفي ظهرك برضو شوية ذر موجودين في ظهرك اللي هم هيجوا منك بعد كده اولادك واحفادك واحفاد احفادك الى يوم القيامة ربنا استخرج كل ده وقال لهم كده قبلا خاطبهم قبلا ألست بربكم الكل قال بلى شهدنا يبقى انت كنت فيهم وقلت يا عم مختار بلى شهدت ربنا اخذ عليك الميثاق انك في كل يوم هتصلي لي خمس صلوات الظهر الساعه كذا والعصر الساعه كذا والمغرب الساعه كذا والعشاء الساعه كذا والفجر الساعه كذا ما تجيش الظهر الساعه 12 الا تلت وتقول لا يا رب انا مش فاضي لا ربنا حاجز لك حاجز الوقت ده حاجزك في الوقت ده عبد له قبل ما تخلق انت محجوز ما حد يكلمك في الشغل تلك القصة دي زمان وانا صغير كده كنت شغال في مرفق مياه القاهرة الكبرى نشيل رمل وزلط عشان نحطهم في الاحواض عشان الترشيح بتاع المية بتاع النيل فكان الشغل من 8 ل 2 فبيجي في الوسط صلاة الظهر ففي مرة المهندسة المسؤولة كان كنت في تانية اعدادي ساعتها المهندسة المسؤولة بتقول جت فين الواد فين محمد قالوا لها بيصلي صلي الشغل فلما رجعت قالت لي كنت فين كنت بصلي صلي لا لازم توفق صلاتك مع الشغل يبقى بعد الشغل قلت لها لا لا لا لا, لا. انتوا توفقوا شغلكم على الصلاة صغنن فتحت بوها كده ومشيت فكل العيال قالوا بس هتمشيه فجم اخر الشهر هو اعلى مكافأة حطتها لي ايه ده, ده اللي كان بيقول لك قلت لهم عجبني صاحب مبدأ كانوا ساعتها برضو الكلام ده في السبعينات كان في اصحاب مبادئ لسه يعني الشاهد ايه مش انا مش انا انا اقصد ايه ان يبقى ده منطق كلام منطقي يعجب اصحاب المبادئ ان المفروض انت توفق شغلك على مواعيد ربنا مش ما ربنا اللي يوفق مواعيده على لان ربنا الاول فلما يجي حد يقول لك الصلاه تقول له ايه محجوز انا محجوز يحجزك اللهم فك اسر المأسورين اللهم فرج هم المهمومين اللهم انصر المستضعفين اللهم عافي المبتلين اللي يخلصك من طلب العوض ان انت عبد اللي يقول لك انا حر اقول له انت عبد ابن عبد مش شتنا لا ده هي كده انت عبد ابن عبد انت عبد وابوك عبد وجدك عبد الى ادم عبيد لله والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا اجرة اذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته فما يناله من سيده امال اللي ربنا بيدهن الثواب والحسنات دي ايه فما يناله من سيده من الاجر والثواب تفضل ومنه واحسان وانعام لا معاوضة ولا أجرة يبقى لما ربنا يقول لك اللي يقول سبحان الله وبحمده مرة اللي يقول لا إله إلا الله مرة غرست له نخلة في الجنة دي مقابل ردوا عليه لا لا لا لا هي لا إله إلا الله بتاعتك دي تقابلها نخلة في الجنة ده انت تبقى غلبان قوي لا إله إلا الله ده ولا حاجة بس الكريم إذا أعطى تخطى كل الآمال الكريم لما يعطي بيعطي عطاء عشان كده كنا بنقول في درس الظهر بتاع اللي مفيش منه تاني خلاص كده يا رب آه طريق الهجرتين وباب السعادتين في قصة الراجل اللي كان عايز جنيه عشان يروح ها ان ما تطلبش الاسباب هو كان بيقول جنيه اروح فربنا اداله جنيه فضل واقف ومش عارف يروح قال له رب انا عايز اروح مش عايز جنيه طب انت بتقول عايز جنيه ليه ما تقول انا عايز اروح يعني انت بتقول يا رب اديني 100000 عشان اجيب شقه انت مالك ومال ال 100000 ما تقول له اديني شقه عايز شقه ليه عشان اتجوز ما بقى ما تجيبش سيره الشقه قول يا رب انا عايز اتجوز انت بت... بترتب لربنا الاسباب قد يخلق الله من الاسباب ما لا يخطر بالبال يخلق لك اسباب ها ما لا تخطر بالبال جل جلاله قادر وأن يخلق بلا أسباب قادر وأنا مجرب ومصدق وممكن إن الله عز وجل يعطي جل جلاله بغير حساب وبلا أسباب وتفنى وتضيع الأسباب وزي ما قلنا النهاردة كل ما سوى الله يضمحل فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان وإنعام لا معاوضة ولا أجرة فالأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير أما العبد لسيده فلا يطالب سيده بالأجرة أما الذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه, وسكونه إليه أمران الأول مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان أيها الإخوة إخراج رؤية العمل عن العمل قلنا إنه هيشوف إن هو ميت واللي بيحركه ربنا هو ما عملش حاجة ربنا عمل بيه اتنين ألا يطالب العوض إنه عبد ما ينفعش يطلب من ربنا أجرة ده العمل ده واجب عليك فرض ثلاثة النزول عن الرضا بالعمل ازاي مرضاش بعملي انا قريت النهاردة عشر اجزاء مرضاش بالعشر اجزاء لا ما ترضاش ازاي ان اطالع عيوب العمل وافاته والتقصير فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان لما يجي يقول والله ما خرجت مرة هشام الدستوائي يقول والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى في سير أعلام النبلاء يا عم سلامة أين أبوك في سير أعلام النبلاء ساق هذا الأثر أن سفيان أن هشام الدستوائي قال والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى قال الإمام الذهبي والله ولا أنا طيب عايز أقول لطلبة العلم بتوعنا يا عم معاذ لو إن أنا مخصمكم خصم أبوك لما هشام الدستوائي والإمام الذهبي يقولوا ما خرجت لطلب العلم مرة لوجه الله يبقى أنا وإنت اللي مخلصين إزاي لما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا العثمان بن عفان وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما احببت البقاء في دنياكم يبقى انا وانت اللي اتقابلنا قول لي ايه وجه الكلام ده وجه الكلام ده ان الصحابة دول والعلماء دول ما كانوش شايفين اخلاصهم معنى كلمة من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص من رأى في عمله صدق فصدقه يحتاج إلى صدق من رأى في عمله وفاء فوفاؤه يحتاج إلى وفاء هي دي القضية كده ان المشايخ والعلماء والكبار والسلف والصحابة ما كانوش شايفين نفسهم ما كانش شايف عمله مش شايفه اللي هي هي دي قضية انه مش راضي بعمله لما جاء محمد بن واسع الموت وجلس ابنه عند رأسه امسك بيد ابنه وقال يا بني لا كسر الله من امثال ابيك في امة محمد لا كسر الله من امثال ابيك في امة محمد قال ولما يا ابتي قال يا بني إني لم أرض نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد محمد بن واسع اللي أنا قلت لكم عليه بتاع قتيبة آه، أخذ لك بمجامع الطرق بيقول له ربنا ما يكترش اللي زي وكأن استجيبت دعوة الرجل والله وتيجي النهارده بقى يقف معاك انت يا دي بتاع بني مجدول يقول لك كس- كسر الله من امثالك تقول له امين امين امين امين ازاي يا جماعه الكلام ده لا ترضى نفسك ابن القيم في منزله المحاسبه بيقول ايه ولله در ابي مدين اذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راض اذا قلت انا كده كويس انا احسن من الاول انا احسن من غيري تعرف ان كده يبقى ربنا مش راضي عنك اللي مش راضي عن نفسه يقول اللهم اغفر لي عجزي وجهلي وفقري وإساءتي وسوء خلقي يبقى شايف نفسه كده شايف نفسه كده ابن القيم هنا بيقول ايه والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان قلت لكم قبل كده ان كان في اخ صديقي دكتور استاذ كبير في الجامعه وشغال مهمل جدا في عيادته ومفرغ نفسه وجهده كله في المستشفى وال والعمل الحكومي وخدمه الناس ببلاش مجانا وولاده يقولوا انت ما عملتلناش حاجه انت مالكش لازمه في الدنيا زملائك عندهم وعندهم وانت ودي الحقيقه فقال لي انا ايه رايك كده بقى ابقى كده عند ربنا يعني قلت له انا عايز افهم بس خدمه الطب ده لله ولا شهوه عندك لذه انت بتحب كده قال لي شهوه ولذه تبقى لنفسك مش لله فاحيانا بيبقى واحد شغال في الدعوه ها مزاج مزاجه شهوه وحظ نفس انه عايز يخطب مزاج بي- بي- بيستمتع انه يخطب وانه يدي درس وانه احيانا بيبقى اعفاء لحيته مزاج اثبات رجوله او او احيانا بيبقى وجوده في المسجد اللي هو فيه بيخدم ويدفع فلوس وينظف وي- ويجيب لهم كهرباء ويعمل لهم ده مزاج هوايه ان هو يصلي في حته نظيفه وحته حلوه هو عايز مزاج وده مزاجه مش لله ودي قل ما يخلو منه بشر ان يبقى في العمل حظ نفسي كتاب اصول الوصول الى الله شفتوه ده عمركم شفتوا الكتاب ده ها كتاب لينا اسمه اصول الوصول الى الله في اصل من الاصول الوصول اسمه ايه السر الدفين لعدم القب- القبول وجود حظ للنفس في العمل ده اصل من الاصول السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل ان يبقى انت بتشتغل الشغل ده زي ما قلت لكم قبل كده ان بيصلي ركعتين مش لله لا لا لله و عشان ارتاح طب كده تصح ابدا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت الرجل يقاتل في سبيل الله ارايت الرجل يقاتل في سبيل الله للاجر والذكر فما له قال له بيقاتل في سبيل الله عشان ياخد الاجر اجر الشهيد وللذكر عشان لما يموت يقولوا عنه شهيد له ايه قال لا شيء له ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه يبقى قمت تصلي ركعتين لله وعشان ارتاح فما له لا شيء له صمت يوم لله وادينا اريح بطني طالبين مني تحليل آه، المهم عايز صيام 14 ساعه فالواحد يصوم ما هو كده كده فما له لا شيء له لا شيء له انت عايز تصوم لله تصوم للتحليل تصوم للتحاليل تصوم لله والتحاليل تبقى للتحاليل من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه يبقى هي دي القضيه النهارده الموضوع صعب بجد طب احلف ما انت لو شعرت بصعوبه الموضوع يبقى فعلا كده فهمت مش تعلى الموضوع صعب بس ممكن صعب بس ممكن ده خد الإضافة دي ما احنا قلنا انه على قلة ذلك الجبل اللي هو جبل يا مختار جبل الناس على قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان فإذا قلنا ان ما من عمل إلا وللنفس فيه نصيب فأيضا وللشيطان فيه نصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات العبد في الصلاة فقال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إذا كان الواحد وهو واقف في الصلاة وعينه عملت كده يبقى الشيطان ده حظ الشيطان في صلاتك طب لو قلبك عمل كده أكبر حظ للشيطان في صلاتك أن يلتفت قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هخلص وأنتوا زهقت ولا لسه ال- إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يستمع التأذين فإذا انقضى الأذان أقبل فإذا سوب للصلاة إقامة الصلاة أدبر فإذا انقضى التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه الشيطان يقعد يتمشى كده بينك وبين قلبك يخطر بينه وبين نفسه عايز يلقط اي حاجة يسرق اي حاجة القصص الطريفة بتاع الاخوة ان واقف يصلي فسرح وبعد ما خلص سرحان ايه ده اعوذ بالله من الشيطان انا كنت سرحان هو انا كنت سرحان في ايه بقى ويعيد السرحان تاني الشيطان للأسف إن بعض الناس ناس إن في شيطان ناس إن في شيطان عدوك عايز يهلكك عايز يضيعك والشيطان ده فنان فنان كبير فنان فعلا بيعرف ازاي يلعبك ازاي يشتغلك كم شرز ازاي يعرف يجيبك من هنا وي... وانت ش- مستسلم خالص لا تقاوم فهو ده الضياع بعينيه قال ابن القيم فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التبا- التفات قلبه إلى ما سوى الله هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون اللهم اجعلنا منهم يا رب الثاني علمه اللي يخلصه بقى من رضاه بالعمل وسكونه إليه واحد أن يعلم نمرة واحد أن مطالعة عيوبه وآفاته وحظ النفس وحظ الشيطان اثنين علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من العبودية معلش دي محتاجة وقفة وانا طاقتي نفدت كده الحمد لله فمحتاج وقفة ان تعرف حق ربنا عليك قد ايه الله العظيم الجليل الكبير الله المهيمن القهار القاهر الجبار الملك حقه عليك ايه لو عرفت حقه عليك ايه كنت عرفت ان كل شغلك ده ما ينفعش يعرض عليه ما ينفعش يعرض على الملك ينفع تدخل على الملك تقول له انا جايب لك هديه وتروح مطلع حته قماشه قديمه مقطعه تديها له دي صلاه تعرض على الله ده ذكر يطلع لربنا دي تلاوة قرآن ينفع ان ربنا يقبلها هو ده الكلام انا احبكم في الله دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين